أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
أعزائنا المشاهدين سلام الله عليكم ورحمة وبركاته أهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من الناس والسحر استكمالا لحلقتنا في السبت الماضي في حضور ضيفي الكريمين فضيلة الشيخ إبراهيم عبد العليم والذي أرحب به بداءة قبل عنوان الحلقة نرحب بك شيخ إبراهيم أهلا بك أستاذ محمد شرفتنا أيضا ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور عبد الله السيد أحمد أستاذ علم النفس بإحدى الجامعات المصرية نرحب بك دكتور عبد الله أهلا أستاذ أهلا بحضرتك وكان عنوان الحلقة أعزائي المشاهدين الوهم أو بالعامية عفاريت بلا عفاريت كما أسماها ضيفي الكريمين في هذه الحلقة وكنا قد تناولنا فيها فقط سؤالا كيف يصاب الإنسان بالوهم ثم كيف يصل الإنسان به الحال بالوهم إلى أن يتقمص شخصية مخلوق آخر كامرأة تتقمص شخصية رجل من الجن نصرانية أو يهودي وكان هناك معنا ست أسئلة أخرى لم نستكملها مع حضراتكم نظرا لكثرة اتصالات السادة مشاهدينا الكرام اليوم نبدأ مع الشيخ إبراهيم عبد العليم ونتواصل معه وكان لديه بعضا مما سأشرحه لنا حول الوهم وما أجراه من دراسات في علم النفس شيخ إبراهيم يعني أرحب بك مرة أخرى وجدت تحية ليك الله يبارك فيك محمد ربنا يحفظك يعني كان لديك حول موضوع الوهم عموما بعض من الصور يعني التي قلت أنك ستعرضها للسادة المشاهدين في هذه الحلقة نعم أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هي دايما بنذكر السادة المشاهدين بإيه هو الوهم مم.
احنا ذكرنا ان في فرق كبير جدا بين الوهم والكذب نعم والكذب هو إنسان يدعي الألم مم.
يعني هو إنسان يدعي يتمارض زي ما قلنا نعم.
الحلقة اللي فاتت لكنه يعلم يقينا أنه مم.
لا يتألم مم.
أما الوهم فهو إنسان يتألم ألم حقيقي عايش الحالة فعلا آه ألم حقيقي اه لكن الاعتقاد ليس حقيقي فكيف مم.
يصل الإنسان لهذه المسألة ده اللي هنشرحه إن شاء الله دلوقتي في طب.
هذه الصور مم.
حضرتك يا أستاذ محمد وطبعا اخونا الدكتور ربنا يحفظه الدكتور عبد الله يشاركنا في هذه المساله في حاجه اسمها العقل الواعي مم.
والعقل اللاواعي العقل الواعي اللي هو بيسموها الحواس يعني مم.
لما يكون مثلا واحد جاي لبيتك بيقول لك خليك واعي لفلان خليك واعي له الولد ده مش خلي كويس.
بالك من فلان خلي بالك من فلان خليك آه.
واعي له كويس جدا فخليك واعي له دي بيكون مركز معاك جدا يعني ايه منتبه مم.
حواسك دي الحواس بتاعتك دائما يقظه في حاله انتباه تام مم.
حتى لو فلان ده دخل الحمام مثلا بتكون انت ايه ودانك معاه مم.
مناخيرك معاه كل حواسك منتبهه ليه العقل اللاواعي اللي هو مم.
الذاكره او العقل الباطن اللي بيسموه الذاكره والعقل الباطن مم.
اللي هو بيتخزن فيه بيتخزن فيه المعلومات الداخليه مم.
اعجب شيء في العقل اللاواعي ده ولازم الساده المشاهدين يفهموا الجزئيه دي مم.
انه العقل اللاواعي ده او الذاكره بيخزن فيها مش الصور بس ولا الاصوات ولا المعلومات العامه لا ده حتى الشعور والاحاسيس مم.
يعني حتى الشعور والاحاسيس الوجدانيه او الاحاسيس البدنيه مم.
بتخزن في الذاكره او في العقل اللاواعي
مم.
اللي بيحدث ان في حاجه اسمها مثير مثير مثيرات العقل اللاواعي مم.
بمعنى ايه يعني حضرتك مثلا هنضرب يعني إيه، مثال احنا بسيط نشوف اللي جدا قدامنا اكتر اه هنضرب مثال بسيط جدا ل... لشيء يعني حضرتك دلوقتي لو جبنا افترضنا ان في ثلاثه او اربع اشخاص الاربع مم.
اشخاص دول سرحانين في شيء زي الصوره مم.
اللي على الشاشه قدامنا دي مم.
بس هو تقريبا في في مشكلة يمكن اه مش في مشكلة لازمه اتفضل اه
لو جبنا مثلا افترضنا اربع اشخاص مم.
الاربع اشخاص دول سرحانين مم.
أه، واحد مثلا مبتسم واحد خائف بيبكي، وقلق واحد وباكي ومبتسم خسران. بالظبط اتفضل اه أه، الاربعه دول في غرفه واحده مم.
في اللحظه اللي هم سرحوا فيها دي مم.
مفيش حاجه حصلت تقلق ولا تخوف.
ولا تخوف هو آه.
اللي حصل بالظبط ان المبتسم ده او الشخص اللي هو آه، ابتسم ده تذكر شيء يستدعي الفرح الابتسامه استر- استرجعه.
يعني هو بالظبط بالظبط اتذكر ايه شاف بنت شاف بنت صغيره مم.
زي ما هي في الصوره كده مم.
البنت دي ما شافها ذاكرته ببنته هو مثلا فهو في الحاله دي في اللحظه اللي ابتسم بيها دي شايف بنته في العقل اللاواعي او عجبه جمالها مثلا فقال نعم.
تبارك الله نعم ربنا ربنا شكله يحفظه.
اجنبي ممكن يقول تبارك الله ممكن ممكن نفس الشخص ده مم.
هو للاسف الصور مش عارف آه، في مشكله تقريبا مم. مم.
ممكن نفس الشخص ده او نفس البنت دي مم.
نفس الصوره دي بالظبط واحد تاني يشوفها يحصل له مثير عكسي اه يعني واحد تاني شاف الصوره دي آه.
نفس البنت لكن الشخص ده كان مات ليه طفله صغيره اه كويس؟
فسرح في اللي مات له مثلا سرح في اللي مات له اه فممكن المثير الواحد يعني ممكن زي مثلا بيقرا على على المريض الرقيه امم في انسان بيقرا عليه القران فيخشع امم لكن انسان موهوم هو يقرا عليه القران فيعيش على ما في داخله من وهم نعم يعني هو بيعيش مع احداث هذه الايات وكلمات المفردات اللي هي السحر والمس والجن فهو حينما يعيش مع هذه المفردات مم.
يتاثر بما يعتقد داخليا مم.
زي بالظبط الشخص اللي سرح في البنت دي باعتقاد او بتذكرته بإنس... ب... ب... بالحد... بالحادثه اللي حصلت مم.
مع ان الحادثه لم تتكرر الان زي عندنا في الصعيد يا شيخ ابراهيم يقول لك ايه ده راحت معرفش تعزي مين ولا بتاع فاول ما دخلت راحت مصوته ولا بكت ولا حاجه تذكرت أيوة.
فيجي ايه يقول لك ايه يا عم دي طلعت بتعيط على امها اللي ماتت قبل امي نعم نعم بيحصل عندنا ربنا الكلام ده يحفظك. نعم يقعدوا، نعم اه ف...
عايز تقول ان المصدر الواحد مشير واحد بيؤدي الى عده ردود فعل مختلفه نعم نعم.
كل حسب ما هو ربنا مخزنه يحفظك.
في ذاكرته ربنا يحفظك. زي مثلا اتفضل.
الصوره دي دلوقتي مثلا الراجل ده تذكر حادث شاف حادث قدامه مم.
تذكر الحادث مم.
في مشكله ان في اكثر من مثير ممكن يؤدي بالتذكره للشخص نعم.
يعني الخ- الخوف ده او القلق ده مم.
ده ده شيء يعني عائد على النفس يعني شيء مو في في احساس في شعور نعم.
في حاجه اسمها مفردات مفردات الفايل في الذاكره مم.
يعني ايه يعني مثلا الحادث ده ايه اللي ممكن يذكر بيه الانسان مم.
ممكن لو سمع صوت سرينه مم.
ممكن لو شاف صورة عربية إسعاف ممكن لو شاف لون دماء مم.
يعني زي ما هي باين على الشاشة دلوقتي لو شاف أي حاجة من دول أو سمع أي صوت من دول نعم.
ممكن يتذكر الحادث يعني مش شرط إن هو يشوف مم.
الحادث نفسه لا ده ممكن الحادث ده ممكن لو هو س- قاعد أهو سمع صوت سرينة قوية جدا أو صوت اصطدام يذكره بنفس المسألة طيب عايز تقول ايه في النهايه يا شيخ ابراهيم اتفضل طيب هو المفروض كان في مقدمة صغيرة كده اتفضل ان في مراحل من مراحل الدخول في العقل اللاواعي يعني في مرحله الانسان بيفقد فيها السمع والبصر مم.
زي ما كنا بكلم حضرتك اهو ومش معاك وانت سرحت انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ربنا يحفظ بس مع مع فرق مع الفرق طبعا، نعم.
آه، آه.
يعني انا بكلمك اهو انت مركز جدا يعني ومصر.
انا باصص لك لكن انا عقلي مع مع سليمان مثلا ما مع مدني.
بتشوفنيش اه ما بتشوفنيش خالص تمام في مرحله اعلى من ده زي الصلاه ممكن تتكلم وتتحرك ولو سرحت وانت لا تعي ما تقول مم.
ولم تذكر ما تقول انت في حضره الله نعم في مذك... في بقى شيء اعلى من ذلك مم.
يعني ايه يعني ممكن انت وانت صاحي اهو مم.
والحواس بتاعتك شغاله مليون المية مم.
لكن تمسك النار ما تحسش بلسعتها
مم.
متخيل دي مم.
زي ما واحد مثلا يمسك التليفون وبدور عليه لا ده مش تليفون بس ده نار نار مم.
زي ما اخونا أبو مسلم حكى يقول لك كان ال- المرأة دي كانت بتمسك شيء مثلا سخن على حار جدا البوتاجاز ومش حاسه اه مش حاسه اه كويس يعني بتنزل إنسان- الحله وهي بتغلي على الله البوتاجاز من غير يبارك ما فيك. او تحس انسان يضرب مم.
وهو لا يشعر شعورا كاملا هل ده بيتم للي مش اللي ما عندوش مس اصلا برضه ممكن يعني اه هل العقل اللاواعي يوصله او الوهم يوصله ده هقول لحضرتك مثال واقعي من القرآن مم.
في قصة سيدنا يوسف الآية بتقول إيه فلما سمعت بمكرهن بمكرهن.
أرسلت إليهن.
إليهن وأعتدت لهن متكئ وقا... وأت... و...
وآتت كل واحدة وأخذت منهن سكينة.
وقالت اخرج عليهن آه.
فلما رأيناه أكبرناه أكبرناه.
وقطعنا أيديهن وقلنا وقلنا حاشا حاشا لله لله.
ما هذا بشر شوف النسبة دول كلمة هنا قطعنا مم.
غير قطعنا وغير جرحنا يعني ده كلمة- مبالغه في التقطيع جرحنا يعني يعني عشان- جرحوا بس ففاقوا نعم وقطعنا يعني قطع واحد لكن قطعنا مم.
ده قعدوا يقطعوا ايديهم يقطعوا ايديهم تقطيع مم.
وهم مش حاسين تماما مم.
بألم نهائية ليه ان هم كانوا متخيلين شيء في هذه اللحظة مم.
فعايشين مشاعر اخرى تماما مم.
افقدتهم الوعي نعم فالانسان حينما يتوهم ويدخل في فكرة بعينها مم.
الفكرة دي ممكن تسيطر عليه لمرحلة قوية جدا وطبعا في مشكلة في الكمبيوتر عفوا طيب خلاص فللأسف يعني, لم يعني يتحقق نلخص لحنا- ما, ما, ما, ما تريد قوله في فضيله الشيخ ابراهيم آه، في النهايه هل الوهم يمكن آه، ان يوصل انسان ويفعل به كل هذه الامور وهو لا يشعر تماما نعم ما هو المشكله بتنشا يا استاذ محمد لعده امور مم.
زي ما قلنا في حاجه اسمها وده الغالب في حاجه اسمها نشاه وهم مم.
لنشاه حقيقيه يعني ممكن الانسان يكون اصيب ب- بمرض فعلا مس او سحر مم.
وعولج من هذا المس او السحر مم.
ولكن الاعراض ما زالت قائمه ضربنا مثال بسيط جدا ولو تسمح لي اعيد هذا المثال مم.
لانه مثال دقيق جدا وضربنا مثال بالاكل مم.
قلنا مثلا لو إنس- انسان بياكل طعام والطعام ده بيشتهيه جدا مم.
جدا الانسان ده كان لما يشم ريحه هذه رائحه هذه الطعام مم.
هذا الطعام كان يشتاق اليه اشتياقا شديدا جدا مم.
وبالعكس ده يشمه يجوع اكثر مم.
ولو شاف شاف ان هو الطعام ده يشتاق اليه ولو سمع اسم الطعام ده يقول لك اه والله نفسي فيه اه هذا الانسان لو جه ياكل هذا الطعام ووجد فيه مكروه وجد فيه مثلا حشرات او جراثيم او شيء من هذا القبيل مم.
ممكن تجي له قرفه ما ياكلش الطعام ده تاني خالص نهائيا مم.
طيب هو عدى على المساله دي شهر اتنين تلاته ممكن بعد كده لو شم رائحه هذا الطعام شمه هو ما كلوش تاني يعني معناه ان هو ما كلش نفس الشيء اللي جاب له مم.
يعني ال ال ال هذا الامتعاض مثلا او بالظبط.
هذا ربنا الحب يحفظك.
ايا كان ولكن هو مجرد ما يشم الرائحه مم.
ممكن تعود ليه نفس المشاعر القيء والمغص والاحاسيس مع ان الحدث نفسه مم.
انتهى.
طيب طب فضيلة الشيخ ابراهيم آه، يعني آه، حضر حالك آه، في آه، ما قلت لان ده هيجرنا لسؤال آه، يعني آه، ازاي وانت تعالج بالقران حينما تقرا القران على الجن آه، يتململ و آه، آه، يعني يتالم طيب هذا الذي هو موهوم ليس به مس آه، او سحر كيف يتالم من القران وهو شفاء ورحمه للمؤمنين نسال الدكتور يعني رايك في فيما ذكره فضيلة آه، الشيخ ابراهيم آه.
و- وليه سؤال يعني آه، هل توهم المرض ده اضطراب والفارق بين الوهم والخيال آه، والواقع
آه، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آه، أولا يعني جد الموضوع مهم جدا مم.
ويمكن آه، لما احنا بنتكلم عن الوهم الوهم ده اضطراب نفسي عصبي مم.
وبيبقى له جذور هو بيرتبط بحالات مصاحبه زي القلق والاكتئاب والحاجات التانية يعني حاجات نفسيه مجموعه مشاعر بترت- بترتبط هذه المشاعر بالوهم نقول بتتجمع أو النفسي. أو بتتكاتف بتتجمع.
اللي توصله آه، بالحالة أو دي.
بتتجمع.
اتفضل.
لكن هو يعني في معرض الحديث لما عايزين نتكلم ان هو ليه اسباب وليه اعراض وليه حاجات كتيره جدا مم.
انا بيحضرني الصوره اللي عرضها ال- الشيخ إبراهيم.
الشيخ ابراهيم وهي حقيقه صوره مهمه جدا لكن انا لازم في علم النفس اوضح حاجه مهمه ان في ارتباط ذهني بين الصوره والعقل الواعي والعقل الباطن نعم يعني كل صوره يراها الانسان لا شك ان لها ارتباط نفسيه وبتثير عنده اشياء معينه مثيرات اه مختلفة مثيرات معينه نعم.
احنا عندنا في, في لما بنتكلم في المجال السيكولوجي عندنا في حاجه اسمها المثير والاستجابه مم.
المثير والاستجابه المثير ممكن يكون شيء واحد لعده اشخاص نعم لكن وهذا استجابات وارد.
مختلفة لكن استجابات مختلفة نعم.
ليه لأن كل إنسان لديه في ما يسمى يمكن آه، احنا بنقول الشعور ولا شعور اه الشعور ولا شعور ممكن نقول ال- الشعور هو الإدراك الحالي.
الارضية اللي استقبل عليها هذا آه، المصير الارضيه الشعور ده بينقسم الى نقطتين مم.
يعني انا لما اجي مميز بس لما اقول الشعور طبعا الاخ ابراهيم بيقول عقل لواء احنا بنقول اللا شعور مم.
آه فحته الشعور دي بتنقسم ايضا الى نقطتين مهمين جدا مم.
في حاجه اسمها هامش الشعور وفي حاجه اسمها بورة ايه الشعور.
الشعور آه.
الهامش ده هو عباره عن الاحداث المحيطه بالانسان ولكنها ليست موقع التفكير والتركيز الذهني بالنسبه له يعني انا مثلا بذاكر في حجره وفي واحد دخل وطلع تقول لي مين دخل اقول لك في واحد دخل أو راديو أنا شغال مش- او قدامي.
راديو شغال او شفت آه.
منظر في ناس تحب لكن تذاكر وحواليها تركيزي دوشة.
كله آه.
في المذاكره او في شيء معين او تركيزي في الاجابه على سؤال معين يبقى ده هامش الا شعور لو وده شعور.
حصل ان الحاجه اللي انا بتفرج عليها مثلا التلفزيون ماتش جذب انتباهي يخرج الموضوع الاول مم.
يروح في الهامش والموضوع التاني يبقى في في بؤره الشعور وبالتالي بؤره الشعور لا تسع اكثر من موضوع يعني انا مركز في موضوع معين هناك مواضيع او اشياء محيطه بيا الوان اشكال مشكله لكن هي في هامش الشعور وليس في الفكر الاساسي انما بؤره الشعور هي التركيز الاساسي للانسان نعم.
ولذلك الانسان لما يعمل عمل لابد ان يضع هذا العمل في بؤره الشعور لو في اشياء محيطه ثانيه ممكن تاثر عليه ومن هنا بنقول ان ال- الشعور ده يرتبط بما يسمى هامش الشعور وما يسمى آه، بؤره الشعور لكن ايه قصه اللاشعور ده مم.
يمكن الاخ ابراهيم يعني انسان فاضل وضح وانا احب برضو ان اللاشعور هو عباره عن مجموعه الذكريات التي مر بها الانسان ربما تكون يعني ذكريات مؤلمه مم.
وبال... وبالتالي لما نيجي احنا عندنا في ال psychoanalysis او في تحليل الشخصيه لما بنعمل حاجه اسمها التحليل ونظريه فرويد بتقوم على هذا الاساس ان انا بحاول احلل اللاشعور مم.
لان اللاشعور ده بيديني ال complex او العقد النفسيه التي تعرض لها الانسان من ايام الطفوله وزي ما انا شفت ال- الصوره اللي اتعرضت كل واحد اتجه اتجاه معين ربما لوجود ذكرى مترسبه داخل ايه نفسه يعني والله كل لما واحد شاف واستجابات البنت ده- مختلفة.
اه لما شاف البنت دي تذكر بنته كانت جميله وكانت زيها ماتت فبدا ينظر بحزن ينطال، آه.
آه لما شاف البنت دي تذكر بنته اللي غايبه عنه فبدا ينظر بنوع من الابت...
والبكاء آه آه، والب... وهكذا نعم.
يبقى اذا كل انسان بينظر الى هذا المثير او الى هذا الشكل او الى هذا المنظر من حيث الاستجابه الموجوده عنده وبالتالي الاستجابات بتتعدد حيث الاستجابه في فيما هو اه مخزن فيما هو في مخزن في- اللاشعور.
في اللاشعور عنده نعم.
فبالتالي وحتى لو كان في الشعور برضه يعني آه، الانسان يعني الانسان يمكن في حته اسمها التذكر، التذكر ده احيانا ما بيبقاش كله لا واعي، لا لا في جزء من التذكر وبدليل ان الطالب ما بيخش الامتحان بيستدعي المعلومه فهو مش هيستدعيها من اللاشعور لا هي المعلومه دي ما- لان ال- ال- ال- المخ ده عباره عن زي جهاز كمبيوتر عنده جهاز نظام تجهيز المعلومات يعني بيعمل بيخزن المعلومات زي كده بيخزنها داتا موجوده عنده لما بتحصل بيستحضر عمل حسب ما السؤال هو ده عايز.
بقى اللي بي- بيخش في الامتحان يقول له ما هو دي عمليه ايه ده مثير مم.
فيبدا يقلب في الذهن بتاعه لغايه ما يلتقط المعلومه ده الايه باحث رباني بقى.
المناسبه اه ده بحث بحث رباني.
بقى طب- سبحان آه، الله ما تكتبش ف- حاجة، أنت ولذلك مجرد ما يكون- تفكر فيها انما الكمبيوتر بتستحضر.
الكمبيوتر مهما اتى فهو ستيود يعني ممكن تديله حاجه بيدي لك اجابه ملوش دعوه مم.
هو حسب الموجود توهم المرض دكتور عبد الله هو اضطراب هو اضطراب نفسي وعقلي الفارق بين الوهم والخيال والواقع آه طبعا دي حته مهمه آه.
يعني ناس كتير برضو بتخلط بين الخيال مم.
يقول لك هذا انسان واهم لا ده بيتخيل مم.
الخيال مباح كل انسان له عالم من الخيال بس في خيال مرضي عندما يعيش الانسان الخيال كحقيقه هي دي الحته اللي بتبقى خطيره جدا في الشخصيه يعني قصدك مثلا لكن- الخيال الخيال اللي هو مش مستحيل الخيال المستحب هو ان تتخيل ولكن ان تعلم ان هذا الخيال ليس واقعا اه هي دي مم.
لك ان تتخيل ولكن ان تعلم ان هذا الخيال ليس ايه واقعا يبقى في خط فاصل عشان ما توصلش أنت لمرحلة بتتخيل.
إنك أنت اه لكن حصرت انت نفسك في نفسك انت يعني.
حضرتك لما بتتخيل مم.
آه، آه، يعني رايي يقول لك لو بطلنا نحلم ايه نموت ما هو الخيال ده حلم مم.
انت تتخيل نفسك انسان جيد طموح اه طبعا يعني نوع من آه، لكن لو انا وصلت بالخيال الى درجه ان انا اعيش في الخيال يبقى ده بقى هنا دخلت في دائره اخرى ولذلك انا بقول ال- الوهم هو ان الانسان يتخيل ويحلم ولكنه مقتنع مم.
واخد بالك ويرى انه واقع ولكنه ليس ايه زي, واقع اللي- زي اللي بيكذب ويصدق نفسه مثلا آه، ممكن لا، بس الكذب تدخل هنا في مرحلة. لا، لا، مش تدخل- هنقول اه يعني، في درجة.
هنقول آه.
لكن احنا بنقول ان الوهم هو عباره عن احلام الانسان يفصلها ويرى انها واقعا ويعيشها كانها ايه زي ما قال في- حقيقه مم.
يقول لك انا مريض ويروح لكذا دكتور وفي النهايه بيتردد على كل الدكاتره طب لو فرقنا وهم خيال واقع لو فرقنا إيه- نقول إيه الخيط ال- الرفيع اللي بين الثلاثه الخيط الرفيع بينهم اللي هو ال ال الاحساس بالموقف نفسه أستاذ.
نعم طب شيخ ابراهيم سؤالنا بقى كان لحضرتك يعني وانت تعالج آه، احد آه، المصابين بالمس او السحر تقرا عليه القران فيتململ وتحدث له اعراض آه، يستبيب منها انه آه، آه، عنده مس او سحر او معمول له عمل طيب هذا الموهوم يعني كيف يتململ وانت تقرا عليه من كتاب الله تعالى
وده سؤال طبعا يعني من اهميه المكان احنا ذكرنا حضرتك ربنا يحفظك ولولا قدر الله لولا قدر الله ما شاء فعل ان في مشكله في الوصلات ممكن كنا نستكمل شرحنا يعني ال- لو اتيحت الفرصه لو اتاحت فرص بس مشكله نعم.
في ده بان بتفصل كل شويه يعني اتفضل هي حضرتك ربنا يحفظك يا استاذ محمد احنا ضربنا مثال مم.
آه، بنت صغيره ان فلان شافها مم.
فعملت عنده مثير استرجعت عنده شيء معين مم.
فابتسم مم.
ليه ان هو في غربه فافتكر بنته مم.
اللي هو هي وحشاه مم.
وبقى شايف بنته دلوقتي طاقه شوكه يعني هو خد المثير ده مم.
واتنقل لمكان تاني خالص شاف بنته بيها مم.
كويس الشخص التاني شاف نفس البنت بكى ليه ان هو تذكر الحادث فانتقل لمكان تاني خالص اللي هو مكان الحادث مم.
فتألم ده فرح مم.
ده شعور الثاني تألم بكى. مم.
وبكى مم.
وده شيء مادي يعني شيء ملموس واقعي الثالث خاف الله يحفظ التالت خاف جايز مثلا بنته بعيده عنه او افتكر انها في المدرسه فممكن تعدي الشارع يحصل لها أيا كان حاجه ربنا يحفظك آه.
نفس المثير نعم آه، دلوقتي المشكله ان في حاجات بتبقى مسبقات لمساله الوهم لدى الانسان قبل ان يصل طب لمرحله والرابع اللي امتعض ده ليه يا شيخ إبراهيم؟
نعم يعني شاف بنت جميله كده حلوه قوي نعم.
اطفال احباب الله يعني امتعض ليه الرابع ده مثلا يعني هو لا هو ما كانش المثال على على ذلك آه.
هو كان م.
المثال اللي هو شاف حادث اه فلما شاف الحادث حصل له نوع من القلق والفزع ان هو اتذكر حادث كان قوي جدا وهو كان فيه او م.
شافه بعينه او عاشه نعم فاللي بيحدث ان الانسان المتوهم دائما بيكون ليه مقدمات اولا يا استاذ محمد احنا بيجي لنا شخص م.
يعني في فرق ان واحد داخل عادي دكتور يعني انف واذن وحنجره م.
وداخل لشخص بتاع جن وعفاريت بنفس اللفظ كده اه يعني هو في اعتقاده ان الراجل ده بيعفرت اللي بيجيله اه فعارف بقى القصص وال- والحكايات اللي هو سمعها قبل كده واكيد كل واحد سمع قصص وحكايات مم.
ان ما بي بي- فجاي معبي بيغم عليه مليان.
وبيسرع وبيضرب و...
آه.
وبيتشنج والشيخ القوي لازم اول ما تشوفه ترعش انا في بعض الاشخاص بيخشوا لي. اول ما يخشوا بس مم.
تلاقيه بيترعش رهبه للمكان مالك يا ابني يقول لي والله يا شيخ انا من ساعه ما دخلت جيت هنا عمال اترعش واتنفض هو ما عندوش حاجه مم.
فهو ده مثير مسبق فهو بحاجه اسمها هو تلقى بعض المعلومات مم.
المعلومات اللي تلقاها دي آه، العقل بتاعنا احنا مم.
خلاف الكمبيوتر تماما ان الكمبيوتر قاصر يعني زي ما الدكتور تفضل قاصر على ما يخزن فيه المعلومات مم.
احنا بقى عندنا ممكن ي- يعمل على حاجه اسمها عنده تحديث للمعلومات دي مم.
زي التفكير الفكر يعني هو خد معلومه ان هو لو اتقرأ عليه انت عندك بتستقبل وتفلتر الله يحفظك ممكن انما الكمبيوتر يتعب.
بيستقبل فقط هو ممكن يكون راح لشيخ واثنين وثلاثه عملوا حاجه عنده اسمها امر مباشر مم.
باسلوب غير مباشر ودي مقدمه من مقدمات ازاي يعني الشيخ قال له يعني استحمل مم.
لما يقرا عليك مم.
او واحد قال له طب انا رايح لشيخ قال له طب خلي يعني خلي بالك الله يعني احسن خ- لازم يكون حد معاك عشان لو اتشنجت يمسكوك لو كذا فالكلمات دي كلها سمعها كويس مع اعتقاده ان هو مسحور او ممسوس ان هو مش هيجي لك مم.
مستحيل يجي لك ان اللي هو يكون شاكك او معتقد تمام كويس فالاعتقاد ده مع اللي سمعه مم.
مجرد ما بيسمع كلمة سحر او مس بيحصل عنده مثير مم.
فيبتدي يتألم زي بعض الناس جولي بالظبط زي مثلا تقول له ايه يعني بص الاطفال مثلا حتى يعني او بس الكبار بس.
الحقنه اهي آه، هو بس خلي على بالك طول جامده بيقول لك جدا أيوة.
ده, ده مؤلمه يعني بس بس استحمل عشان خاطري نعم.
يعني طب ما انت ليه بتقول له مؤلمه يعني انت انت كده دخلته في مود هي كلمة مؤلمة دي بتعمل له بتعمل له حدث إلهي حقيقي اه بالظبط وزي ما ذكرنا ودي مهمة جدا ان في بعض الناس او كثير من الناس مم.
بيكون نشأ عندهم الوهم لعدة اسباب مم.
اما نشأة اجتماعية ثقافية مم.
اما ان هو موسوس مم.
يعني الشخص نفسه عنده استعداد للوهم مم.
كويس فهو موسوس مم.
فاقل حدث يحدث في حياته بيعظم عنده بس يعني انا عايز عايز جزئيتي معلش يعني ازاي الانسان يتالم وهو موهوم وليس له به مس او سحر ما هو الاعتقاد ما انا ما وصلتهاش ما هو بيتماشى مع ما انا عايز الاعتقاد.
الخصها بقى عشان بس كويس.
عشان الناس تقول ان أنا هو لما كويس.
بيسمع الايات القران دي اه مع اعتقاد ان هو عنده جن اه ولما يسمع هذه الايات لابد ان يتالم اه فيبدا في طب التالم قصدك عده مؤثرات خلته يعني في هو الجلسه لما عنده دخل على استعداد.
الراقي قال له خلي بالك انت هتتالم شويه لما هو- لان الراقي ما يعرفش ان وهم او حقيقه الله يبارك فيك.
فهو اتعامل معاها كانه حاله وشيء تاني كمان ان هو عمال مم.
ما عملوش حاجه اسمها تهيئه نفسيه يعني مم.
لم يسمع لها اكثر الرقاه دلوقتي للاسف مم.
بتروح تلاقي عنده 500 واحد امم او خم... او 200 واحد والناس للاسف بتحب اللمه يا استاذ محمد مم.
يقول لك ده ما شاء الله شيخ ايه ده رحت- يدفوا بعض ده انا رحت لقيت عنده توابير اه طوابير طب انت قعدت معاه قد ايه؟ انت هتروح تلمسه؟
طوابير انت رايح تاخد البركه؟
اه.
بجد والله؟
اه.
فده نفسه من ضمن المثيرات فالانسان لما بيقرا عليه وهو مم.
في حاله توهم هو وهم يعني ايه؟
مم.
هو عنده استعداد مم.
يعني هو عنده قناعه ارض خصبه هو بالظبط هو عنده قناعه ان هو مريض اه فدام عنده قناعه ان هو مريض زي بالظبط انا بعض المرضى جم عندي انا حاطط ميه عاديه ميه عاديه ما فيهاش اي مشكله خالص اه. خاف يشرب منها مثلا لا هو مثلا بيقول لي انا بشرب ميه القران بلاها مره مم.
واول ما اشربها ارجع اقول له طب خلاص اشرب دي بس استحملها هو يشربها يروح مرجع على طول وهي ميه عاديه وهي ميه عادية.
ولا مقروء عليها ولا ليه؟
حاجه ان هو انا انا اه والله هي مش مش دي مقرأة بتسميها ايه دي خالص.
عندك يا دكتور عبد الله
هو عايزين لا انا بقى جزئيه الميه دي عشان عندي اتصال عشان ما تقعدش على آه، الاتصال ده توهم برضه ده توهم طيب اختنا ايمان من القاهره السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي
أه والله أنا كنت عايزة أتكلم مع شيخ إبراهيم بس أقول له على مع الموضوع.
حضرتك الشيخ ابراهيم اتفضلي السلام عليكم شيخ إبراهيم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته أه والله أنا عملت حاجة أنا قعدت حوالي سنة أو سنة ونص مثلا أه بغسل الحمام بمية مغلية نعم ف بعد ال... بعد الفترة ديت أنا في الفترة ديت اللي كنت بغسل فيها بمية مغلية ما كانش بيحصل لي حاجة نعم بس في يوم حلمت ان انا آه، تعبانه ومامتي و- وخالتي آه، قاعدين معايا وانا قمت آه، بقول لهم انا قايمه اخش الحمام فبغلي ميه تاني عشان اغسل الحمام فراحت ماما قالت لخالتي شفتي هي هتعمل كده تاني من ساعتها قالت وانا إيه؟
عايشه في شفتي عذاب.
هتعمل كده تاني نعم امم اتفضلي آه، من ساعتها وانا عايشه في عذاب آه، بصلي كل ما بصلي بشوف حاجات قذره جدا ما ينفعش ان انا اشوفها آه، احاول اجيب صوره الكعبه قدام عيني علشان اصلي في خشوع يعني تيجي حاجات وحشه جدا قدامي حاجات قذره زي آه، اسفه د- دم زي حاجات من التواليت مش نظيفه وبتاع لو دخلت الحمام بفقد الاراده تماما ان انا اخرج ما بعرفش اخرج من الحمام عايزه افضل قاعده ولو نعم.
حاولت اقوم آه، يتهيألي ان انا لا لازم افضل وقت تاني لألا تيجي انا انا مش- انا مش عارفه اقول الكلام ده بس هو يعني انا ده اللي بحسه مم.
استغفر الله العظيم انا شفت النبي عليه الصلاه والسلام مره في رؤيا فتيجي صورته استغفر الله العظيم آه، صوره سيدتنا مريم في عيني آه، قران يتردد جو- جوايا في- وانا في الحمام وده انا عارفه انه حرام نعم آه، لدرجه انا في مره وانا بصلي آه، من كتر ما انا مش عارفه عايزه اكمل من غير ما يتهيأ لي حاجه انا فضلت اخنق نفسي لحد ما حسيت ان انا كنت هموت وما كنتش حاسه نعم فرحت الدكتور اسفه رحت الشيخ مم.
مامتي ودتني آه، آه، قعد يقول لي يع- يع- قعد يقرا شويه حاجات كده فقلت له حضرتك مش هتقرا بالقران قال لي لا انا مش هقرا بالقران هو الضعيف بس اللي بيقرا بالقران قعد يقول كلام كده وبعدين قال لي ده انا هطلع من ده حد آه، حاجه لبستك طلع من صباعك بالدم امم آه، طبعا عمل كده وقلت له طب يعني انا دلوقتي قمت صليت ه- مش هتهيألي حاجه قال لي اه قومي صلي وبتاع ولا حصل حاجه وفضلت برضه بتتهيألي لحد النهارده الحاجات دي انا تعبت ومش عارفه اعمل انت كده بقالك قد ايه نعم بقالك قد ايه ثلاث سنين مثلا ده الوحيد اللي رحت له حضرتك آه لا رحت لواحد تاني وقال لي اقري القران على ميه نعم امم وسوره البقره وحاجات من سوره طه وسوره الحشر وكده واشربيها واستحمي منها وقال لي خدي مسك ودهني بيه جسمك وكده بس انا ما عملتش الحاجات دي كلها انا قريت القران على الميه وشربت منها واستحميت منها بس انما ما كمل وما كملتش يعني طب حضرتك قعدت قد ايه تعملي كده آه، ممكن ثلاث ايام مثلا طب ارتحت في الثلاث ايام دول آه، والله زي ما انا بالعكس طيب، انا كنت ما بمسك كملتيش المصحف ليه طيب طب ما نعم كملتيش ليه نعم ما كملتيش ليه ما اعرفش ما كل ما ما قدرتش اكمل ما اعرفش ما مش عارفه طب حضرتك الصور اللي بتجيلك دي مم.
صور حقيقيه ام صور في الخيال بس انت بتخيليها وقت ال- الاوقات في الاوقات دي الحاجات دي ما بتجيش في بالي غير لما بصلي صور حقيقيه يعني يعني ممكن افتكر موقف مثلا او اشوف موقف ما ما- وحش او اي حاجه مش عارفه يعني لا لا بص حضرتك ربنا يحفظك انا بتكلم في ايه ها، انت نفسك لما بتشوف الصور دي سواء في الحمام او في الصلاه ها.
انت بتتخيليها ام بتشوفيها رؤيه العين آه لا بتيجي في ذهني بتخيلها في ذهني تخيل اه نعم نعم رب نومك طبيعي نعم نومك الان طبيعي آه لا انا نومي ما- مش انا تقريبا ما بقاش نايمه يعني انا ما بقاش حاسه ان انا نايمه طب ال- الامور دي بدات مع معاك بالتدريج بعد الحلم ده
اه آه، ما كانتش يعني مره بدات واحده مثلا الاول تتخيلي بعض الصور البسيطه ها، يعني صوره او صورتين بعد كده بقت تزيد بعد كده بقت في ركعه بقت في طول الصلاه يعني بقت بالتدريج معاكي بتهيالي كده اه نعم وحتى في الحمام بدات المده تطول شيئا فشيئا يعني مش آه.
النهارده كنت كويسه بكره بقيت قاعده في الحمام مش قادره تقومي آه، دلوقتي انا بقيت احاول اضغط على نفسي بان انا اطلع يمكن انا الايام دي بقيت اقل لان انا بقيت اضغط على نفسي واطلع طيب.
مامتي بقت تركز معايا انها تطلعني بدري ممتاز ممتاز ممتاز بس انا برضو مش قادره طيب ممتاز دكتور عبد طب الله خليكي ليك معنا.
لا انا سؤال كنت بس آه، استفسر من الاخت آه، اسالها يعني هل آه، هي طبعا آه، واضح ان هي عندها اضطراب في النوم لان بتقول آه.
آه. ما اعرفش لكن هل عندها احلام مزعجه في النوم هل بترى آه، يعني آه، أحلام هي- هي أسماء.
يعني عندك احلام مزعجه يا استاذه ايمان آه لا الحقيقه لا مم.
وفتره النوم كافيه بالنسبه لك آه انا بنام بس ما ببقاش نا... يعني انا ممكن انام حوالي 12 ساعه بس مش نايمه مم.
اه هو انا طبيعه نومي اصلا آه خفيف جدا انا لو حد جنبي اتنفس انا بصحى مم.
يعني بتنام حوالي كام ساعه في اليوم مثلا لا باخد طب- مثلا لو هو- لو نوم حقيقي نايمه نايمه ممكن خمس ست طب ساعات يا طيب.
ايمان يا ايمان في انت انت ليه ليه ما رحتيش للدكتور آه، نفسي يعني بف...
آم، ما اعرفش انا ما يعني ما انت أعرفش.
ليه اتجهتي اصلا لر- للمعالج بالقران او ل- ل- للراجل الاولاني ده المشعوذ ده الاول يعني ليه آه، هقول لحضرتك هو آه.
انا آه، تخيلت ان انا هيكون آه، يعني انا ربطت الحلم اللي انا حلمته بال- ب- باللي بيحصل لي يعني انا حلمت آه، ب- بان انا بالميه السخنه انها اذتني يعني انا مم.
ربطت ده باللي بيحصل لي مم.
بس ف وانا عارفه او او يعني كان في حد يعني حد قرب لي قبل كده حصل له موقف وحش قوي بسبب برضه ان نزلت ميه مغليه عليه وكان في حد قرأ عليه قران يعني انت قصدك المايه المغليه زي ما بنسمع احنا لو اترمت في الحمام ممكن ت- تخلي جن تلبس الواحد آه، مثلا آه، مش بالظبط.
بيحصل الكلام ده في البيت هرد يا سماح اه طيب طيب.
لسه برضه طب انا عايز اسمع رد. اه اسالها حته مهمه جدا اتفضل.
يعني انا ك- هي ما ذكرتش حاجه عن الاسره بتاعتها آه.
وده يهمني جدا ان انا اعرف هل علاقات الاسره هل في مثلاً- علاقاتك الاسريه آه، يا في، استاذه ايمان آه، لا ما مستقره جدا يعني اه, آه.
طيب آه ليه انت ما فكرتيش مثلا يعني واضح انت عندك آه فوبيا او نوع من انواع الخوف النفسي وده- واعتقد ان دي مشكله من ايام الطفوله على الاحداث اللي هي ذكرتها يعني لكن هي توجهها اصلا يعني المفروض هي في سن مب- كان مثلا تعرض نفسها على طبيب نفسي او اخصائي في العلاج النفسي بحيث تقدر تلمس هذه المشكله اللي هي الموجوده يعني انت عليها.
بتنصحها بمراجعه آه، طبيب نفسي يا ريت.
نعم خلاص يا ريت.
ونسمع برضه راي الشيخ ابراهيم كراي خاص بالمس و- والسحر معنا ام حبيبه شكرا ليك يا ايمان السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام آه، اكلم الشيخ ابراهيم مع حضرتك اتفضلي يا حبيبي
آه، ايوه يا شيخ ابراهيم ايوه اتفضلي ألو؟
ربنا يحفظك آه، حضرتك انا عايزه اتكلم على اختي آه، هي بتشوف حاجات آه، على الدولاب بتقوم مفزوعه من النوم آه، على طول بترجع نعم.
وراحت لشيوخ كتير وفي واحد طلع لها آه، من ال- من الميه قال لها ده العمل اللي, اللي موجود ليكي وبعد كده هي راحت عمره ازاي طلعوا ميه يعني جاب حله و...
جاب حلة وغطاها كده وطلعها عمل؟
اه والحله كانت فاضيه خالص وبعد كده طلعه وقال لها هو ده ده العمل من... ده من حلوان الشخص ده
آه، لا من البساتين طيب مم.
جنب بعض أحد هو في اتنين هناك مشهورين كده انقطع انقطع الاتصال اه هو هو سؤال اختنا إيمان.
ايمان ده فيه تفصيل مهم جدا يا استاذ محمد مم.
اولا ربنا يك- هو في كذا حاجه وبصراحه سؤال مهم جدا جدا جدا مم.
اولا مساله الحمامات آه، ايه ايه هو الخلايا اللي بيسكنوا الشياطين مم.
مع ان المساله قائمه على الحكم الشرعي اللي احنا بنقول نور الدعاء اثناء دخول ال- الخلاء نعم ربنا يحفظك لكن الخلاء الذي كان يسكنه الشياطين اللي هو فيه رائحه منتنه مم.
بمعنى ان هو كان يصرف فيه ال- الاخراج مم.
دون تصريف لهذا الاخراج نعم يعني مكان مكان كده على جنب كده في الصحراء مم.
الناس بتقضي فيه حاجتها مم.
كويس فكان في رائحه منتنه ليه او في الاماكن اللي ما فيهاش صرف صحي الله دلوقتي.
يحفظك بالظبط كده مم.
ان ال- الجن اللي والشياطين عنده ترانش يسكنوا بيسموه ترانش.
الله يكرمك آه.
يسكنوا الاماكن النجسه الخربه النتنه مم.
لكن الحمامات بتاعت دلوقتي الحمامات دي بالفعل انا بقول لكل الناس اطمنوا الحمامات دي بالفعل يعني شبه نادرا مم.
نادرا يا جو- يكاد اجزم يعني عش- عشان ما اكونش بس رجما بالغيب ان ما فيهاش شياطين مم.
انت متخيل ده يا أستاذ محمد مع ان بس- الحكم بس ممكن قائم يبقى على ما الشكل هو كويس لكن هي مش نظيفه ما اصلا انا اقول لك، ما هو الكلام ده في حاله نظ- بس نظافتها آه.
ايوه ليه بقى يعني مش شرط نظافه المكان بقى والسيراميك والكلام ده لا.
ممكن يبقى نفس النظافه دي والشكل ده ممكن وحاجه يكون- مبهره لكنها الله ممكنه يحفظ برضه ممكن يكون المطبخ فيه شياطين والحمام آه.
مفيش شياطين ليه ممكن يكون هي سايبه الاكل وسايبه الحاجات تعفن وسايبه الكلام ده كله مم.
فالشياطين تيجي عليها تمام.
لكن الحمامات دلوقتي تلاقي فيها معطر جو بتلاقي فيه حتى في قلب الحمام نفسه في معطر رائحه مم.
بتلاقي دايما بيشد السيفون يعني الميه دايما نظيفه احنا اي واحد فينا دخل الحمام وشم ريحه مم.
اقل ما يمكن مش ممكن يطيع يقعد في الحمام نعم.
يعني ده هو لكن اثناء قضاء الحاجه مم.
في الوقت ده واثناء خروج هذه الرائحه ممكن تنجذب اليها الشياطين ان زي ما انا وانت كده بتنجذب الرائحه الطيبه مم.
الشياطين بتنجذب الرائحه النتنه نعم.
كويس فلو كان هذا الحمام او الحمامات الموجوده حاليا نظيفه طيبه فيها راحه طيبه حتى لو رمت فيها ميه سخنه مفيش حتى مشكلة.
لو رمت فيها ميه سخنه طيب، إذن نكمل هي بقى أساس قيمان ربنا- عشان وقت الحلقة.
ربنا يكرمك آه.
الشيء الثاني ربنا يرضى عليك ان اختنا ايمان مم.
في رابط مهم جدا جدا بين الاحداث اللي هي سمعتها كويس اللي هي كانت قالت ان كانت في واحده في عيلتهم مر بيها مشكله قبل كده في الحمام وبين الحلم اللي هي شافته فهي عملت رابط الرابط ده عمل لها مثير سبب حاجه عندها اسمها وسواس مرضي مم.
وسواس مرضي ازاي ان هي بدات توسوس ان هي ممكن تكون اصيبت بالمس اثناء دخولها او اثناء آه، رميها الماء الساخن ده مم.
حتى المساله بدات معاها بالتدريج ان هي لو كانت اصيبت بمس حقيقي كانت النهارده مريضه النهارده سليمه ثاني يوم على طول مريضه لكن المساله بدات بالتدريج وبدات الصور تزيد بالتدريج وهي كمان اللي زي اختنا ايمان نعم.
الشيطان بيخش لها من باب ان الصور دي بتكون صور نجسه نتنه وعلى العكس بتكون في في الحمام صور مثلا ستنا مريم او صوره النبي صلى الله عليه وسلم مم.
اول شيء يقول لاختنا امام انت غير محاسبه على هذه الصور مم.
يعني انت غير محاسبه على ما ي- ما ياتي في ذهنك من هذه الصور ده نوع من انواع الوساوس يعني ده ده بيسمى نوع من انواع الوساوس بيسموها في علم النفس هلاوس سمعيه او بصريه كان لم طيب.
تصل اليها مم.
يعني واخد بال حضرتك عشان بس وقت الحلقة نعم مدني يا معلم.
تمام.
قول.
هي آه.
هي لم تصل الى آه.
الى هذه المساله مم.
الشيء الثاني اللي هو ما راحت ل... ده مهم جدا ما راحت لراقي مم.
والراقي ده قال لها اصل اللي بيقرا بالقران يبقى ضعيف مم.
ضعيف مين امال انا اقرا بايه هنقرا بالانجيل يعني مم.
والله انا اتعجب يعني يعني واحد لا لا يقول لها هو ما نقرأ يقصدش بالقرآن انا ضعيف.
يقصد- يقصد مثلا ان هو ايه يعمل لها حجاب كده ب- بتاع ما بقول لها السفن ده بقرا القران اللي ضعيف بيسموه.
فطبعا يعني آه. طب في فانا حاجة تانية انصحها عشان بشيء ناخد اخير تعليق الدكتور.
انصحها بشيء اخير اه هو الوسواس دائما الوسواس مم.
دائما ده اهم حاجه علاجت اختنا اللي هو مخالفه الوسواس مم.
وفي حاجه اسمها يا أستاذ محمد الام الام تؤدي الى الشفاء مم.
وهناك راحه تؤدي الى المرض مم.
زي بالظبط اللي بيعمل علاج طبيعي اما يعمل علاج طبيعي بيتالم ولا يتالم ده تقل هو يتالم لكن هذه الالام تؤدي بها الشفاء فهي حينما تاتي لها الوسواس هي اولا غير محافظه على الصور دي ملهاش دعوه بيها الصور تيجي ما تجيش هي تكمل صلاتها مم.
كويس لكن هي تسرع اثناء خروج الحمام يعني عايز تقول ان هي عشان ملتزمه فالوساوس حواليها عشان ممكن.
تضعف من ايمانها فهي اهتمامها و- وانها تسال وتتصل على قناه الناس والناس والسحر ده ظاهره صحيه طيبه بالظبط، ربنا جميله يحفظك.
ان هي ست محترمه وان هي ما عندهاش حاجه بس هي تفوق شويه شكرا آه عايز عايز بس يعني انا عندي عندي اخر عايز سؤال بس أعقب.
قول لي تعليقك لان انا معايا نص آه، دقيقه معلش حضرتك هو بالنسبه للاخت ايمان اللي اتكلمت دي مم.
يعني واضح ان هي عندها مشكله من ايام الطفوله نعم.
بدليل هي لما حكت ابتدت قالت انا لما كنت صغيره وسمعت وهو الى اخره مم.
الموضوع لا يخرج عن كونه موضوع آه، حاجات شويه وهم تعرضت له ادى الى قلق نفسي مم.
وبالتالي بدات عندها خوف من مواقف معينه احنا عايزين نسال سؤال يعني ليه الناس تخاف مثلا لما تروح لما انا بقول لها بتقول لا كان انا بسالها سؤال لا اللي هي طبيب نفسي آه يعني.
يعني احنا عندنا دلوقتي في الولايات معيب المتحده عندنا في الولايات المتحده الامريكيه للأسف في كل الشديد.
الدول المتقدمه كل اسره زي ما ليها طبيب ليها معالج نفسي آه.
ال- ال- في ملف- ملف اه لكل كل أسرة.
اسره يعني آه.
حتى التنفيذ انا لما اقعد واحد زي الاخ إبراهيم، يب- يبدا الانسان يفعل يعني تنفيذ عن انفعالاته وعندنا فده مطلوب.
للأسف الشديد لكن الحق- الناس ده النظره القاصره آه.
النظره القاصره ان مثلا يقول لك اللي ليه وأنا بيقول مجنون؟
الطبيب النفسي ده يقول لك وأنا عنده مجنون.
أو الط- لا هو- هم بيقولوا كده.
مش كده انا نفسي للأسف بتحصل لي الشديد.
نوبات اضطراب وقلق كل انسان معرض في عارف ليه حياته بروحش يا دكتور مم.
آه، معر- لان نظره وقت ال- المجتمع نعم.
يا ريت انا الاخت دي انصحها برضو لا باس ان هي آه، اذا راحت عند رق القران لا باس ولكن لابد برضو ان تذهب الى اخصائي في العلاج النفسي ترى هذه المشكله لان كل مشكله ولها حل يعني اكيد عندها عقده من ايام الطفوله ممكن بجلسات نفسيه ممكن بنوع من انواع ال- الاسترخاء بس ممكن هي بنوع المشكلة- ال training او ده. ممكن تؤدي نتيجه الى جانب آه، أي وقت شيء.
الحلقة انتهى شكرا شيخ ابراهيم اعزائي المشاهدين كان معنا عدة اسئلة اخرى هل يمكن الوهم ان يجعل الانسان يفعل شيئا لا يشعر به او اشياء لا يشعر بها كي- كان عندي برضو سؤال كيف تنصنع الأحلام من الوهم آه القرآن شفاء الأنفس ده ذكرناه ورجعناه من الشيخ إبراهيم أهم أسباب الإصابة بالوهم كيف نفرق بين من أصيب بالوهم وبين من أصيب بمس وسحر حقيقي وبرضه كيف يعالج من أصيب بالوهم ده هنستكمله إن شاء الله في الحلقة القادمة السبت القادم مع ضيفي الكريمين ويكون الشيخ إبراهيم حضر صوري مرة أخرى لكي يبدأ أشرح بالصور على شاشة آه، الناس أشكر لكم حسن المتابعة واسمحوا لي في نهاية هذه الحلقة من نفس السحر أن أتقدم خالص شكر لضيفي الكريمين فضيلة الشيخ إبراهيم عبد العليم المعالج بالقرآن شكرا لك يا أبا عبد الله الرحمن يحفظك أشكر لك حضورك أيضا أشكر الأستاذ الدكتور عبد الله السيد أحمد أستاذ علم النفس بإحدى الجامعات المصرية شكرا لك شكرا، دكتور شكرا.
شكرا أشكر لكم حسن المتابعة أعزائي المشاهدين وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته وأنا أسف لضيق الوقت